السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي اوعى تنسى التأشيرة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا عليه لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حاجة جميلة أوي أوي حاجة تأمن لهم مستقبلهم مش في الدنيا وبس في الدنيا وفي الآخرة قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه صفحة بيضة مفيش ولا ذنب ولا خطيئة مكتوب عليه وراح قايل لهم تاني صلى الله عليه وسلم تابعوا خدوا بالكم ما دام عرفتوا بقى الخير اللي موجود في الحج تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة الله أكبر تعالوا نبدأ لقاءنا وعشان كده لقاء الليلة دي وعنوان الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم رحلة في العالم لكن قبل ما نبدأ الرحلة ديت تعالوا نواسي بقى الناس اللي ما طلعتش تحج ونقول لهم في خير كبير جدا اوعى يفوتكم في العشر الأول من ذي الحجة في التسع أيام الأولانيين بالذات خير كبير قوي قوي قوي لكن تعالوا بس نشوفه بسرعة كده ونشوف النبي قال إيه عنه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا يعني أفضل أيام العام أفضل أيام الدنيا أيام العشر ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر فالصحابة قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله يعني ما فيش أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام حتى الجهاد في سبيل الله قال خد بالك من المفاجأة بقى ولا الجهاد في سبيل الله إلا وده استثناء إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة إيه اللي يستحب إن احنا نعمله في الأيام العشر دولت في عجالة سريعة ثمان حاجات أو نقول سبع حاجات وهنضيف لهم حاجة تامنة كده ثمان حاجات في عجالة سريعة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة يستحب صيام أول تسعة أيام وعلى وجه الخصوص صيام يوم عرفة لأن يوم عرفة ورد فيه حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر عامين عام مضى أو سنة مضت وسنة مستقبلة يعني سنة فاتت وسنة جاية فصيام يوم عرفة يكفر ذنب سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى يستحب الصيام في التسعة الأول دولت بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية يستحب قيام الأيام العشر ديت طبعا القيام مستحب طول السنة حبايبي وإحنا اتكلمنا في حلقة كاملة النبي وقيام الليل صلى الله عليه وسلم فقلنا يا جماعة إن قيام الليل مستحب طول السنة لكن يزداد استحبابه في هذه الأيام لأن دي أفضل أيام الدنيا فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل حتى من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى يستحب القيام أيضا لكن حديث بقى من أحيا ليلتي العيد واخد بالك أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب فالحديث ضعيف لكن الأحاديث في قيام الليل حديث عام أو أحاديث عامة في أن قيام الليل يبقى مستمر طول السنة سواء في أيام عيد أو مش أيام عيد وعايز أقول لك حاجة أنت لما بتصلي قيام الليل ولما بتعبد ربنا ولما بتصوم يبقى كل يوم في حياتك هو عيد إنما العيد لمن أطاع الله رقم ثلاثة الإكثار من ذكر الله قال جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات الأيام المعلومات على رأي جماهير أهل العلم هي أيام العشر الأول من ذي الحجة أما الأيام المعدودات دي إيه؟ إيه الفرق بين المعلومات والمعدودات؟ الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق هي أيام التشريق يبقى إذا فرق بين المعلومات والمعدودات طيب ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كتروا في الأيام العشرة دول يا جماعة كتروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي دي الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في سورة الكهف ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كما ورد في رواية البخاري كان الاثنين يا جماعة يخرجوا للأسواق فيهللوا ويكبروا ويسبحوا ويهلل ويكبر أهل السوق بتكبير وتحميد وتهليل آآ آآ عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو هريرة رضي الله عنهما يبقى إذا إحنا بنكبر وبنسبح وبنعبد ربنا ونخلي الناس كلها تعبد ربنا وتسبح وتذكر ربنا في هذه الأيام المباركة طيب رقم أربعة الإكثار من الصدقة نكتر من الصدقات لأن لو كل الناس انشغلت في الأيام العشر الأول دول يا جماعة بالقيام يعني الناس تقول لا معلش أنا بالنسبة للنوافل أنا عندي قدرة حلوة قوي على القيام لكن الصيام ماليش فيه ما فيش مشكلة واحد تاني يقول لا ده أنا في الصيام زي الفل إنما في القيام ما بقدرش يعني هو كفاية الحمد لله بصلي الفجر نقول له جزاك الله خيرا واحد تاني تقول لا أنا الحمد لله بقى أنا معلش في النوافل بالذات مش في الفرائض ماليش لا في قيام الليل ولا في الصيام لكن ليا في النفقة أتصدق على الفقراء واليتامى والأرامل جميل قوي قوي جميل لأن النبي في الحديث يا جماعة صلى الله عليه وسلم لم يحدد أي عمل صالح قال العمل الصالح العمل الصالح في الأيام ديت خير عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله أي عمل صالح يا جماعة كل واحد على حسب قدرته في النوافل بالذات اللي يقدر يقوم يقوم اللي يقدر يصوم يصوم اللي يقدر ينفق ينفق ويا حبذا بقى لو ضربت لنفسك وضربت لنفسك سهم في كل حاجة يعني الصيام حتى ولو اللي تيسر لينا حتى إن شاء الله حتى يومين ثلاثة ومعاهم يوم عرفة اوعى تنسى يوم عرفة هو واحد يصوم 8 أيام وينسى يوم عرفة ده يوم عرفة هو المهم أهم حاجة في الأيام دي كلها الحاجة الثانية ممكن ركعتين قيام ليل حتى مش لازم 11 ركعة واحد ثالث طب نتصدق ولو بالقليل ولو بالقليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم مئة ألف درهم عنده فلوس كتيرة جدا فتصدق بنص عفوا تصدق بمئة ألف جنيه مثلا أو مئة ألف دولار التاني فقير جدا لكن كان عنده درهمين فتصدق بدرهم فالدرهم ده كان بمثابة نص ثروته فسبق الدرهم ده مئة ألف درهم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق يبقى إذن نحاول نقطر من الصدقات لأن لو كلنا قلنا خلاص إحنا صيام وقيام وذكر وبس يبقى الفقراء والمساكين واليتامى ياكلوا جاتوه يعني ايه يعني ما فيش حاجة خالص هتقدم لهم لا ده احنا لازم ننوع في الأعمال الصالحة في هذه الأيام رقم خمسة صلة الأرحام صلة الأرحام واجبة في كل وقت لكن تتأكد أكتر في أيام الخير حبايب قلبي قربوا قربوا العيلة ولموا الناس حبايبكم قرايبكم ولاد عمكم ولاد خالتكم اخواتكم الام الاب صله الرحم الجميله مفيش اجمل من لمه العيله ولو كنتوا ناسيين بعض طول السنه اوعوا تنسوا بعض في الايام دي خصوصا لو كانت عيله كلها اغنياء وفيها فرع او فرعين فقراء لموهم واجبروا خاطرهم واكرموهم هاتوا لهم لبس العيد اكرموهم ادوهم فلوس فرحوهم دخلوا الفرحه على قلوبهم حسسوهم ان هم مش عايشين في الدنيا ديت لوحدهم لا ليهم قرايب بيحبوهم وبيصلوا الارحام وصله الارحام ليها اجر عظيم جدا كفايه حديث واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى يمد له في عمره فليصل رحمه فلوسك هتكتر وفلوسك هتكتر وعمركم هيتمد سواء اتمد بالسنوات أو اتمد بالبركة في العمر فكله خير بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ستة الأضحية والأضحية سنة مؤكدة للمستطيع وللقادر واللي ما عندوش خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا اللي عايز يضحي حبايبي لابد ان هو إذا بالنسبة للراجل طبعا يعني لو هو عايز يضحي يبقى في الوقت دوت يمسك عن شعره وأظفاره ما ياخدش منها أي حاجة من أول ذي الحجة لحد ما يذبح في يوم العيد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره رقم سبعة التوبة التوبة التوبة واجبة في كل وقت وتتأكد في مواسم الخير ما كناش هنتوب في شهر رمضان ما كناش هنتوب في أفضل أيام الدنيا وخير أيام الدنيا اللي هي العشر الأول من ذي الحجة هنتوب إمتى عايزكم تدخلوا إن شاء الله على الموقع بتاعي إن شاء الله آه اللي هو www.abuammar.com هتشوفوا إن شاء الله الدرس أو تسمعوا درس إن شاء الله لحظة صدق عايزين نتعايش مع الدرس ده وتقولي لي رايكم ان شاء الله في الحلقه اللي بعد القادمه ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين اخر حاجه رقم 8 يا ريت في الايام اللي جايه ديت يا جماعه اللي فاتوا صيام الثلاثه دولت يكمل لحد التسعه واللي ما لحقش يذكر ربنا ويكتر من ذكر يكمل في الايام اللي جايه واللي ما لحقش يقرا قران يا ريت في السبع ايام اللي جايين دولت او في الست ايام دولت نعمل ختم القران كامله نختم القران كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى وعايزين ركعتين قيام ليل وعايزين صدقه بسيطه ويا ريت حبايب قلبي ما تيجوا نفرح الفقراء واليتامى والمساكين ما تيجي انت عندك كم ولد عندك اتنين طيب هات جار ليك يكون فقير عنده برضه ولدين او ولد وبنت وزي ما هتجيب لاولادك هات لهم فرحهم خليهم كده يلبسوا لبس العيد الجديد ويفرحوا ويدعوا لك ويا حبذا يا سلام لو كانوا الاطفال دول يتامى لبسوا لبس العيد ودعوا لحضرتك دعوه كده حلوه اديله اللبس كده وبوسه وطبطب على راسه وامسح على شعره وليك بكل شعرية حسنة وقول له ادعي لي يا حبيبي دعاء اليتيم اللي قلبه مكسور ده أنا أظن إن شاء الله إن دعائه مستجاب تعالوا نبدأ أعظم رحلة في العالم قلنا يا جماعة عنوان درس الليلة دي النبي وأعظم رحلة في العالم مفيش رحلة في الدنيا أجمل من رحلة الحج أنا بسميها رحلة إلى الله الرحلات كتيرة قوي في ناس بتطلع رحلة صيد في ناس بتطلع رحلة في الغابات في ناس بتطلع رحلة لتسلق الجبال في ناس بتطلع رحلة سياحية في ناس بتطلع لأعماق البحار في ناس بتطلع للفضاء لكن احنا بنطلع رحلة إلى الله أجمل رحلة عايز اللي راحوا يحجوا لو سامعيني دلوقتي لو قاعدين دلوقتي في مكة وفي المدينة ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله السنة اللي جاية إن شاء الله عايز ركزوا على اربع حاجات قبل ما تطلع تحج اربع حاجات اعملهم رقم واحد ودي مهمه قوي قوي اخلاص النيه لله انت طالع ليه اسال نفسك انا طالع عشان حجيت ست مرات قبل كده فالمرات دي هتبقى السبعه فيتكتب على البيت الحج سبعه ولا طالع علشان اصلها عاده يا شيخ محمود بقى ربنا ما يقطع علينا عاده وبعدين اصل انا لو ما طلعتش الناس هتاكل وشي يقولوا فينك يا حاج ما كل سنه بنشوفك وما يصحش كده وايه اللي اخرك يعني فاهم ازاي؟ اطلع لله انت طالع ابتغاء مرضات الله ويا حبيب قلبي ربنا يكرمك اكبر بخاطر واحد فقير نصيحتي بقى حكيت كم مره ثلاث اربع مرات هات واحد فقير وخصوصا يا حبذا لو كان من صله ارحامك اخوك ابن عمك عمك خالك ابوك اي حد من قرايبك وخصوصا الناس الكبار في السن اللي هم خايفين يموتوا قبل ما يحجوا قول له يا عم الحاج ادي الفلوس حجزت لك ما تدهلوش في ايديه حجزت لك اطلع حج السنة دي والله الذي لا إله غيره هيتكتب له ويتكتب لك وانت قاعد في ونايم على مخدتك وهو هناك بيقول لبيك اللهم لبيك والملك بيكتب الحج دوت في ميزانه وفي ميزانك وانت قاعد في بيتك وتبقى كسبت ثواب يا سلام ودخلت فرحة على قلب مسلم وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم يا سلام يبقى أول حاجة إخلاص النية لله رقم اتنين اتخلص من المظالم اوعى تكون رايح تحج وانت رافع بيت قضية على ناس بتظلمهم وبتأذيهم اوعى تكون رايح تحج وانت مزعل امك وابوك اوعى تكون رايح تحج وانت واكل فلوس الناس اوعى تكون رايح تحج وانت عامل مظالم قد كده اتخلص من كل المظالم اوعى واحد مظلوم يدعي عليك ويقول يا رب ما تقبل منه لا حج ولا عمره وربنا هيستجيب له لان دعوة المظلوم مستجابة واسمع الكلمة دي حتى لو من كافر لو من كافر ايه الكلام ده ده النبي اللي قال كده والله ما تصلى عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة أو إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب شو قد ايه وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها تصعد إلى السماء كأنها ش... يا سبحانك يا رب لو واحد كافر مسلم ظلمه والكافر دعا على المسلم ملناش دعوة بكفره لكنه اتظلم فربنا بيستجيب دعائه في المسلم خدوا بالكم حبايب قلبي عشان ما تبقاش مرتكب مظالم الدنيا تقول الحمد لله نروح نحج حجة كده زي الفل تمام ونرجع كيام ولدتنا أمهاتنا ده بالنسبة للذنوب اللي بينك وبين ربنا افهم الحتة دي حبيب قلبي أما بالنسبة للمظالم ما بتتمسحش وما بتتغفرش وما يغفرهاش ربنا سبحانه وتعالى ترك أمر المغفرة فيها للعباد للعباد هي دي المسألة يبقى أول حاجة إخلاص النية لله تاني حاجة اتخلص من المظالم ثالث حاجة التصالح مع الناس اللي خصمتهم بالله عليك قبل ما تمشي مزعل أمك وأبوك بوس إيديهم مزعل خالك وخالتك روح طي- طي- طيب خاطرهم مزعل قرايبك اصحابك حبايبك صالح الناس قبل ما تمشي ولو بالموبايل اخويا وحبيبي انا اسف ان كنت زعلتك سامحني والله يا اخي بحبك في الله وانا طالع حج ان شاء الله هدعي لك دعوه هناك عند الكعبه ان شاء الله صالح الناس اخر حاجه عايزك تروح بمال حلال لأن الواحد لو راح بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك أربع حاجات حبايبي في عجالة سريعة اخلص النية تخلص من المظالم صالح الناس اللي انت مخاصمهم رابع حاجة تروح بالمال الحلال تعالوا نكمل رح- رحلة بعد فصل قصير صلى على حبيبك
ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بسرعة قبل ما نبدأ الرحلة برضه نذكر كده في عجالة في سبع نقاط فضائل وثمرات الحج والعمرة وإن كانت هي أكتر من سبعة لكن اكتفيت بسبعة كده عشان ما نطولش عليكم أول حاجة اللي رايح يحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحديث ده اللي صدرنا بيه الحلقة الليلة دي لما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه الله أكبر اللي راجع من الحج صفحة بيضة مفيش ولا ذنب ولا خطيئة ما شاء الله ده لو أخلص النية لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاجة جميلة قوي يرجع من الحج كيوم ولدته أمه صفحة بيضة كأنه طفل لسه مولود النهاردة سبحان الله واحنا بندي دروس رحله للدار الاخره في احد المساجد ربنا اكرمنا في خلال الرحله دي ب 26 واحد اسلموا فكلم واحد يعلن اسلامه معانا في المسجد كنت اقول لهم اللي عايز يشوف واحد معلوش ولا ذنب ولا خطيئة صفحة بيضة يبص للرجل دوت ده لسه حالا داخل في الإسلام بقى زي البفتة البيضة زي التوب الأبيض اللي أنا لابسه ده معلوش ولا ذنب ولا خطيئة حاجة جميلة قوي حاجة رقم اتنين أو الثمرة التانية إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب مع انك في الحج والعمره بتدفع فلوس لكن ربنا بيبارك لك في فلوسك وبيرزقك وبيوسع عليك ومع انك جاي بذنوب قد الجبال كلها بتتغفر وممكن تتحول حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة و- والح- وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رقم ثلاثة الحج جهاد جهاد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل والحديث مسلم، قال إيمان بالله ورسوله قالوا ثم أي قال جهاد في سبيل الله قالوا ثم أي قال حج مبرور وأمنا عائشة كما عند البخاري بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله نرى أفضل العمل جهاد في سبيل الله أفلا نجاهد بتقول له إحنا كنساء شايفين إن أحسن عمل في الدنيا هو الجهاد في سبيل الله نجاهد فقال صلى الله عليه وسلم لكن يعني لكم أنتم أيها النسوة النساء قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور أفضل جهاد للمرأة هو الحج المبرور ورقم أربعة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله بل وأزيد من ذلك كمان قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن قال النفقة في الحج كالنفقة في, كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف الله أكبر يعني النفقة في الحج أكثر من النفقة في سبيل الله سبعمائة مرة يا بخت اللي راح يحج ربنا يجمعنا واياكم طب تيجوا نتواعد ايه رايكم احنا دلوقتي جمهور قناه اقرا اللي معانا دلوقتي على الهوا واللي شايفيننا تيجي نتواعد من دلوقتي ان شاء الله نلتقي السنه اللي جايه ان شاء الله وبدل ما ندي درس ليله في بيت النبي من الاستوديوهات هنا هوت في آه، في في مصر نروح المره الجايه وندي الدرس ده ان شاء الله من من عرفات من من منى من اي مكان هناك ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم ويتابع لنا بين الحج والعمره اللهم امين. رقم خمسه الحاج في ضمان الله في حفظ الله وفي امان الله وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة في ضمان الله من ضمن الثلاثة ورجل خرج حاجا اللي رايح يحج ده يا جماعة ده في حفظ الله وفي أمان الله وفي كلاءة الله طب واحد يقول لي طب ازاي هو في حفظ الله وفي ناس بتموت في رمي الجمرات أقول لك ده من أنواع الحفظ لأن ربنا رزقه الشهادة في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يموت في الحج يقول يعني كفنوه في إحرام فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة وإحنا طالعين من قبورنا يوم القيامة تلاقي كل واحد طالع كده في هيئة معينة واللي مات في الحج طالع من قبره يا حبايبي بيقول وهو طالع من القبر كده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الكل يستدير ويبص ما شاء الله مين دوت ده واحد مات وهو بيحج ده انا كنت في الحج والله اكتر من مره اقسم بالله كنت اتمنى اقول يا رب يا رب اكرمني يا رب بميتة في الأرض المباركة دي يا رب يا رب اكرمني يا رب كده بواحد يكون أحول يرميني بالجمر يخلص وإيه يعني المسألة كده إيه يعني الواحد ربنا يرزقه الشهادة إن شاء الله وأبقى شهيد واحد زي ده يعني المهم يعني إيه ربنا يرزقنا ميتة في الأماكن المباركة, المباركة المقدسة ديت ربنا يا رب يا رب يرزقنا إياكم شهادة في سبيل الله اللهم آمين رقم ستة الحجاج أو ال- والعمار وفد الله لا ترد دعوتهم أبدا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله الله شوف لما الإنسان يضاف إلى الملك سبحانه وتعالى يقول لك بيت الله إضافة البيت إلى الله تعظيم للبيت فلما يقال فلان ده عبد الله إضافتك إلى المولى عز وجل الملك سبحانه وتعالى تعظيم ويعني وتشريف للإنسان فلما يقال وفد الله يبقى الغازي في سبيل الله والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم فدعاء الحاج إن شاء الله مستجاب لا يرد إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى رقم سبعة والأخيرة ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة كما ذكرنا في الحديث وفي حديث تاني رواه البخاري ومسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله يعني اللي راجع من الحج دوت أخلص النية لله تخلص من المظالم صالح الناس طالع بمال حلال مفيش حاجة في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى يرجع من الحج كيوم ولدته أمه وفوق ده كله كمان من أهل الجنة يا سلام ربنا يرزقنا إياكم يا رب الجنة ويجمعنا مع الحبيب في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه عشان كده حبايب قلبي اللي يقعد أربع خمس سنين ومعاه فلوس وعنده قدرة بدنية يقدر يروح يروح يحج وما يروحش ده إنسان محروم مين اللي سماه كده؟ سبحانه وتعالى هو اللي سماه محروم حديث رواه أبو يعلى بسند صحيح وبذكر لك بس الحديث عشان تعرف أن الحديث صحيح أبو يعلى بسند صحيح أن المولى عز وجل قال في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسمه خليت جسمه سليم ما فيهوش أي مرض ما فيش حاجة تعيقه عن أن هو يروح يحج إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة اديته فلوس يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لا محروم واحد أنا اديته الصحة واديته الفلوس ويعدي عليه خمس سنين ما يجيش يحج ده إنسان محروم يا سبحان الله ولذلك بقول لك حبيب قلبي ده الملائكة الملائكة تحج أفلا تحج يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إنه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور دي كعبة أهل السماء السبعة كعبة أهل السماء السبعة اللي هي فوق الكعبة الأرضية مباشرة ولذلك النبي في رحلة الإسراء والمعراج وجد إبراهيم الخليل اللي هو رفع قواعد البيت لقاه مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة ومقصود بحج الملائكة هنا من جهة اللغة لأن المقصود في الحج ومعنى الحج في اللغة هو القصد إلى معظم إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى تعالوا بقى نبدأ الرحلة بدأت امتى الرحلة الجميلة ديت اللي هي أعظم رحلة في العالم بدأت الرحلة يا حبايبي يوم ما ربنا سبحانه وتعالى أمر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أمره هو وإسماعيل عليه السلام برفع قواعد البيت فلما رفعت قواعد البيت أمره أن يؤذن في الناس بالحج فلبى الكون وهتف الكون كله لبيك اللهم لبيك دي كانت بداية الرحلة دي كانت بداية الرحلة تعالوا بقى نبدأ الرحلة أنا مش هشرح الرحلة كمناسك لأن الحمد لله رب العالمين علمائنا ومشايخنا في قناة اقرأ المباركة شرحوا المناسك وقالوا وجاوبوا على كل الأسئلة ولسه بيشرحوا برضه وبيجاوبوا أنا عايز أتكلم عن روحانيات الحج عايز اللي رايح يحج لو بيسمعني دلوقتي وهو قاعد في مكة أو في المدينة أو لسه ما طلعش يسمعني بقلبه ويحس بالروحانيات من أول ما يطلع من بيته لحد ما يرجع مرة تانية حس معايا بالروحانيات في الحلقة دي في عجالة سريعة ومش قادر طبعا أطول لأن الوقت محكوم فبسرعة كده نقول روحانيات الحج أول حاجة إعداد الزاد الزاد يا حبيب قلبي لازم يكون كله من الحلال اوعى تروح تحج بمال حرام اوعى تروح تحج بمال ظلمت بيه حد اوعى روح بمال حلال واول ما تاخد الزاد افتكر ان في مشوار تاني ورحلة اكبر رحلة الى الدار الاخرة الرحلة دي محتاجة زاد من نوع خاص ربنا قال عنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وافتكر ان لو واحد قال أنا يا جماعة هعبر الكرة الأرضية مشيا على الأقدام من الشرق للغرب مشيا على الأقدام بلا زاد ولا طعام ولا ماء افتكر ان ده إنسان مش طبيعي وافتكر ان لو واحد قال أنا هعبر المحيط الأطلنطي سباحة بلا زاد ولا طعام ولا ماء ولا حتى طوق إنقاذ ولا أي حاجة برضه ده إنسان مش طبيعي أمال اللي عايز يعدي الصراط يوم القيامة واللي عايز يخش الجنة يوم القيامة واللي عايز يعدي الرحلة الطويلة دي كلها بدءا من دخول ملك الموت لفترة القبر ل- لل- للحشر والنشر والوقوف بين يدي الله والمرور على الصراط والميزان والقنطرة وكل الحاجات دي كلها وتطاير الصحف عايز يعدي من غير زاد ازاي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عايزك قبل ما تطلع حضر عشان ما تتفاجئش وترجع من الحج تقول يا خبر ابيض قدر الله ما شاء فعل يا ريتني سالت قبل ما اروح اتعلم تحج ازاي لما لما بتروح تشتري عربيه بتقول قبل ما اجيبها لازم اتعلم السواقه والا هركب العربيه من هنا الاقي نفسي آه، مكسر نص عربيات البلد ومبهدل نفسي والعربيه هتخلص مني فزي ما بتتعلم السواقة قبل ما تجيب عربية وزي ما بتتعلم فقه الزواج والنكاح قبل ما تتجوز وزي ما بتتعلم حاجات كتيرة جدا قبل ما تعملها يا ريت تتعلم تحج ازاي قبل ما تروح عشان في ناس بتروح وترجع وتكتشف انها عملت حاجات تانية خالص يبقى لازم تعرف انت ناوي تعمل ايه وتحضر برنامج كامل للعباده عايزك تروح هناك تطوف كتير قوي وعايزك تذكر ربنا كتير وعايزك تعمل ختمه قران هناك وعايزك تكتر وانت في الحرم كتر من الركعات غلط اول اللي بيروح في الحرم ويقف يصلي ركعتين قي- لمده ساعتين ثلاثه غلط انا مش عايز اقول لك ان ده حرام لا طبعا مش حرام بس عايز اقول لك غلط ليه لان كل ركعتين بيتحسبوا لك ب ألف كل صلاة بتصليها في الحرم بتتحسب لك بمئة ألف فبدل ما تطول في الركعتين لا كتر في الركعات كل لما تصلي ركعة هيتحسب لك مئة ألف ركعة تانية مئة ألف كتر على قد ما تقدر وخ... على قد ما تقدر وخليك ذكي وفي الوقت اللي مش بتصلي فيه اقرا قرآن زي ما انت عايز لكن في الركعات كتر عايزك هناك تعمل اعمال فزه عايز تعمل حاجات كتيره جدا عايزك تكتر من اعمال البر والخير عايزك على قد ما تقدر تصدق على الفقراء هناك عايزك تخدم اخوانك كان احد السلف كان لما يطلع الحج كان يشترط على اخوانه ثلاث حاجات ان هو ينفق عليهم فيما عدا الأضح- ال- ال- ال- الهدي ينفق عليهم ويكرمهم والحاجة التانية ان هو على قد ما يقدر يخدمهم ما حدش يشاركه في هذا وان هو ساعة الصلاة والاذان ان هو يؤذن وي- ويقيم ويصلي بهم فكانوا اذا وافقوا يصحبهم واذا لم يوافقوا لم يصحبهم ده كان الامام عبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة واسعة يبقى عايزك تعمل خيرات كتيرة جدا وتحدد برنامج للعبادة الراحلة هتبدأ بقى تركب الراحلة هتركب عربية هتركب أتوبيس باص هتركب طيارة هتركب سفينة في بشرى حلوة قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل وانت راكب الراحلة حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترفع ابل الحاج الابل اللي هو راكبها الجمل ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله له بها حسنه أو محى عنه خطيئة أو رفعه بها درجة في الجنة كل رجل كده معدية تمام بلغة العصر بقى كل لفة عجلة من العربية اللي انت راكبها يتغفر لك سيئة وتاخد حسنة ويترفع لك درجة في الجنة شوف بقى انت ماشي من مصر او من سوريا او من المغرب او من اليمن شوف بقى ماشي آلاف الكيلومترات كل لفة عجل ولو حبينا نكتر الثواب نقول كل لفة موتور لأن لفة الموتور أقل شوية تمام يتكتب لك حسنة ويتغفر لك سيئة وتترفع لك درجة في الجنة شوف بقى أيام بقى جدي وجدك بقى اللي كان بيركب الناقة ويشرخ ما شاء الله 3 4 5 6 شهور كل دبة رجل من الإبل من الجمل ده يتحسب له حسنة ويتغفر له سيئة ويترفع له درجة في الجنة ما شاء الله ثلاث أربع شهور حسنات وحاجات خيرات لا تخطر على قلب بشر يبقى إذا وانت راكب الراحلة استحضر المعنى ده مع كل لفة عجلة الحمد لله اتغفر لي ذنب خدت حسنة اترفع لي درجة في الجنة مع كل لفة موتور طيارة اتغفر لي ذنب خدت حسنة اترفع لي درجة في الجنة مع كل مع كل مع كل ربنا يا رب يكرمنا وإياكم يا رب العالمين هنشتري الإحرام واحنا بنشتري الإحرام الإحرام شكله قريب قوي من الكفن صح كده افتكر ان انت وانت بتشتري الإحرام كأنك بتشتري الكفن اللي هتلبسه وتلقى الله به وتخرج من الدنيا سايب فلوسك وقصورك وعربياتك وشركاتك وكل حاجة ومفيش قدامك غير الكفن اللي انت هتلبسه تخرج من الدنيا كلها بالكفن فالإحرام ده بيخلي الفقير والغني يس- بيخلي الغفير والوزير يستوي الكل سواء الكل لابس لبس واحد الكل كأننا واقفين في أرض المحشر تحسوا بالمشهد ده امتى يا حبايبي اللي راح يحج وانتوا نازلين من عرفات أو من عرفة وداخلين على مزدلفة بص على الموجة أو الأمواج ال- الكبيرة من البشر الكل لابس إحرام كأنك فعلا مشهد مصغر جدا من الوقوف في أرض المحشر بعد كده الدخول إلى الميقات داخلين على الميقات اللي احنا هنحرم منه افتكر وانت داخل على الميقات لحظة الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة داخل على أرض المحشر وانت داخل وبتقول لسه يا دوب هتقول بعدها لبيك اللهم لبيك افتكر افتكر اللحظة اللي انت هتقدم فيها على الله سبحانه وتعالى بعد كده هتحرم وتلبي دخلت واغتسلت وصليت ركعتين ايا كان بقى كانت موافقه بقى ال- سنه الوضوء او كان في فريضه في الوقت ده وصليت وبدات تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله ايه معنى لبيك لو فهمت الامه معنى كلمه لبيك مش هتلاقي مظلمه على وجه الارض مش هتلاقي ذنب ولا خطيئه على وجه الارض هتلاقي المسلمين كما اراد الله سبحانه وتعالى لبيك فيها معاني كتيرة جدا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من ضمنها أو من ضمن المعاني إجابة بعد إجابة هو ربنا قال لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أذن سمعهم قل لهم فوصل النداء إلى كل البشرية فانت الإجابة بتاعتك كأنك بتجيب ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحج للمستطيع وللقادر فانت كأنك بتقول له يا رب جاي لك يا ربي جاي لك جاي لك إجابة بعد إجابة جاي لك بحب ده من ضمن المعاني تخيل جاي لك بحب يعني اللي ما كانش بيصلي وهيبتدي يصلي جاي لك بحب أنا جاي أصلي بحب مش هكتفي بالفرائض يا رب أنا هحوطها ب- ب- بالسنن الرواتب وهحوطها بالنوافل مش هصوم بس شهر رمضان لا ده أنا طول السنة صيام اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي وصيام عرفة وعاشوراء يا رب أنا حب اللي هتلبس حجاب مش هكتفي بقى بلبس واسع فقط وحتة أشرب صغير ده أنا هلبس حجاب زي أمهات المؤمنين أنا جاية بحب عايزين نفهم معنى التلبية وهنفهمها أكتر ولكن بعد الفاصل فاصل قصير راجعين لكم صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الفاصل قبل الأخير إن شاء الله في انتظار إيميلاتكم وتليفوناتكم إن شاء الله في الفاصل الأخير ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الحج والعمرة إن شاء الله يا رب العالمين أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة قلنا بنستحضر روحانيات عند الإحرام والتلبية هتلبي لبيك اللهم لبيك لبيك جاي لك بحب جاي لك يا رب بذنوب قد الجبال ويمكن اكتر من الجبال وبتمنى يا رب تغفر لي وترحمني وتسترني يا رب العالمين جاي لك جاي لك في التلبيه لازم ترفع صوتك والاخوات يسمعوا نفسهم فقط يعني ما تعليش صوت قوي انما رجال ما يقولش ما يغنيهاش ما يقولش لبيك اللهم لب لا لبيك اللهم لبيك لان خد بالك ح- من حاجه عايز اوضحها لك اكتر تخيل حضرتك وانا اسف يعني ولله المثل الاعلى لو عسكري في جيش وبعدين واحد ملازم اول ناداله يا عسكري فلان فبيقول له آه، افندم نعم او او او نعم حضرتك اي حاجه فبيقولها بصوت واطي لو واحد اعلى بقى لو رائد يقول له افندم اعلى شويه لو مقدم اعلى لو اللواء رئيس الكتيبه يقول له تمام يا فندم باعلى صوت طبعا عنده ولله المثل الاعلى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا فربنا بيامرك تيجي تحج فانت بتقول له جاي لك يا رب هل جاي لك هغنيها لا جاي بقولها له من قلبي لبيك اللهم لبيك ولذلك سيدنا جبريل لما نزل على النبي عليه السلام وأمره أن يجأر بالتلبية هو وأصحابه لحد ما بحت أصوات النبي صوت النبي وأصوات الصحابة من كثرة التلبية أما في الذكر والدعاء لا نسر في السر كده خد بالك ما نعليش صوتنا أما في التلبية لابد أن نجأر بالتلبية يبقى التلبية وبعد كده دخول مكة بقى أول ما تخش مكة وتيجي تخش بقى عند بيت الله الحرام حس بالمعنى الجميل ده أذكر أول مرة شفت فيها الكعبة كان معايا إخوة حبايبي من السعودية قلت لهم كنت أول مرة أروح هناك فقلت لهم أول ما أوصل عند الكعبة قولوا لي إحنا وصلنا قالوا لي حاضر يعني فأول ما وصلنا عند الحرم قالوا لي هو ده الحرم والله الذي لا إله غيره لقيت الدموع نازلة كده لوحدها شوق عند رؤية الكعبة والحرم في أول مرة حاجة عجيبة وأول ما تخش تحس كده بروحانيات فوق الوصف ما تتوصفش لازم تدوق ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف داخل مكة أنت الآن في أمان الله أنت في حرم الله الآمن فترجو ما دمت دخلت وربنا يسر لك ان انت تدخل في الحرم الامن ده ترجو من الله يؤمنك من عذاب يوم القيامة بعد كده شفت البيت فتتمنى وتشتهي وتقول له يا رب زي ما أكرمتني يا رب برؤية البيت فلا تحرمني من رؤية رب البيت سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنا عمال بقول في روحانات بسرعة لأن الوقت الحقيقة مش مساعدني لكن فأحسها معايا بس شفت البيت قول يا رب زي ما أكرمتني برؤية البيت اكرمني برؤية وبالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وافتكر وانت رايح عند الكعبة افتكر النبي صلى الله عليه وسلم وافتكر الصحابة افتكر النبي وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة وافتكر النبي عليه السلام لما كانوا بيأسوه بيأذوه ويرموا عليه سل الجزور افتكر النبي وهو واقف يقرا القرآن والمشركين من خلفه والمسلمين من خلفه والمشركين خلف المسلمين فلما قرأ في سورة النجم سجد المسلمون وسجد المشركون تأثرا بكلام الله عز وجل وبقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم افتكر خباب بن الأرات اللي كان بيتعذب ورايح للنبي يشتكي له عند الحجر عند الكعبة افتكر عبد الله بن الزبير افتكر عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة افتكر بلال وهو رايح في يوم فتح مكة ويؤذن فوق الكعبة افتكر المعاني الجميلة ديت وافتكر ان كل حتة في المكان دوت مشي عليها النبي والصحابة وانت ماشي على نفس المكان وكأنك ماشي على آثار النبي وأصحابه وكأنك بتقول أنا بجدد بيعة العقبة لك يا رسول الله وهمشي على آثارك وعلى آثار أصحابك وهفضل وراك لحد آخر لحظة في عمري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بعد كده هتبتدي الطواف هتبتدي من الحجر الأسود الأسود افتكر أخويا وحبيبي اوعى تأذي مسلم عشان توصل للحجر لأن لمس الحجر سنة والمحافظة على المسلم واجب فاوعى تهدم واجب في سبيل إقامة سنة قدرت تلمس الحجر قدرت ما قدرت الشاور من بعيد وانت شايف الحجر افرح وقول الحمد لله ولو لمسته يا سلام قل لمست حجر من الجنة وأتمنى يا رب ما دمت خلتني ألمس حجر من الجنة أو أشوف حجر من الجنة أتمنى يا رب تخليني أخش الجنة وأشوف الجنة النبي عليه السلام قال الحجر الأسود من الجنة والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح ويوم القيامة الحجر الأسود دوت اللي أنت هتستلمه أو هتشاور له من بعيد يوم القيامة هيبعث يوم القيامة له عينان يبصران بهما وله لسان ينطق فيشهد على كل من استلمه بحق ده مش كلام أنا ده كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد, يشهد على كل من استلمه بحق وانت بتطوف حس ان الطواف عكس عقارب الساعة عقارب الساعة بتلف كده والطواف عكسه كأن الطواف بيقول لك انسى الدنيا شوية وامشي عكسها وافتكر الآخرة وانت بتطوف السبع مرات حس ان انت بتطوف بقلبك قبل جسمك وحس ان انت مع كل طوفة من السبعة بتصعد بروحك وقلبك لسما من السماوات السبع خلصت الطواف بالسبع أشواط كأنك وصلت إلى السماء السابعة هتحس بمعنى جميل انت وانت بتطوف الكعبة عن يسارك قريبة من قلبك ايه المعنى استحضر قلبك وخلي قلبك حاضر وانت بتطوف وحس بالمعاني الإيمانية وانت بتطوف حوالين الكعبة وحس بالمعنى الجميل دوت ان انت بتتبع بتتبع سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح من طاف بالبيت سبعا لو طفت بالبيت سبع أشواط خد بالك وصلى ركعتين فكأنما أعتق رقبة أو فكان كعتق رقبة كأنك اشتريت عبد وأعتقت لوجه الله سبحانه وتعالى بسبع أشواط حوالين الكعبة وركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام كان واقف عند الكعبة فلقى رجل شايل أمه كبيرة في السن وبيطوف بيها والعرق نازل من على وشه فشاف عبد الله بن عمر فقال له يا ابن عمر أتراني قد وفيت أمي حقها قال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة ولا بآهة واحدة طلعت منها من آهات الولادة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام هو عند الكعبة شاف واحد بيطوف وعلى كتف أمه شايلها فقال فنزلت عشان أطوف جنب الرجل دوت فلما سألوه عن سبب الطواف دوت قال لهم أنا ما كنتش محتاج أطوف دلوقتي لكن لما لقيت واحد شايل أمه بيطوف بيها حسيت إن الرحمات هتنزل في المكان دوت فحبيت إن أنا أنال من رحمة الله سبحانه وتعالى بعد الطواف هتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وافتكر أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام هم اللي رفعوا قواعد الكعبة وافتكر هم قدموا إيه للدي... لهذا الدين ولخدين ولخدمة هذا البيت واسأل نفسك واسألي نفسك أنا قدمت إيه لخدمة هذا الدين العظيم ماذا قدمت لدين الله بعد كده هنروح لزمزم عشان نشرب من مية زمزم مية زمزم لما تيجي تشرب منها افتكر قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام افتكر قصة التوكل واليقين في الله سبحانه وتعالى افتكر قصة هاجر اللي طاق اللي ساعد بين الصفا والمروة سبع مرات وتعبت لحد ما جبريل عليه السلام نزل إكراما من الله عز وجل لهاجر إسماعيل وضرب الأرض بجناحه ففجر لها عين زمزم فقالت له زم زم يعني اجتمع اجتمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تركته أو رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة كان زمزم دي وصلت للكرة الأرضية كلها لكن الحمد لله إنها في مكان واحد عشان نروح ونشتاق إن احنا نشوف المكان المبارك دوت حس بالمعنى دوت حس إن زمزم ديت كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له يا سلام مية زمزم بأي نية تشربها روح واشرب وتضلع من المية اشرب لحد ما المية تحس انها وصلت لآخر الضلوع لأن دي علامة جميلة قوي النبي قال عنها لا يتضلع من ماء زمزم منافق ما فيش واحد منافق يقدر يتضلع من مية زمزم فلو انت او انت تضلعتم من مية زمزم دي علامة على ان انتم ما فيش عندكم اي نفاق بفضل الله سبحانه وتعالى وافتكروا بقى الأمنيات والطموحات والأحلام ومع كل شفطة أو كل يعني شربة من مية زمزم انوي نية اشرب بنية الشفاء بنية شفاء مرضى المسلمين جميعا اشرب بنية ان ربنا يرحم جميع موتى المسلمين ان ربنا يعف جميع شباب المسلمين وبنات المسلمين اشرب بنية ان ربنا يفرج هم اخواننا في فلسطين والعراق اشرب بنية ان ربنا يكرمك ويكرم ولادك ويكرم ولادك اشربوا وجددوا النيات ومع كل بق زمزم انوي نية اوعى تشرب من غير نية وخد مية زمزم ووصلها للحبايب وخليهم يشربوا وخد الاجر الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى واوعى تفتكر ان مية زمزم بيبطل مفعولها بمجرد خروجها من مكة لو قعدت حتى بره مكة مئات السنين لا تفسد ولا يبطل مفعولها بفضل الله سبحانه وتعالى بعد كده هتسعى بين الصفا والمروة وانت بتسعى بين الصفا والمروة عايزك تفتكر وعايزك تفتكري يوم القيامة واحنا بنتردد بين كفتي الميزان كفة الميزان اللي موجود فيها حسنات وسيئات ونعلم ان يوم القيامة هيتوالي اللي عملناه وهيتوزن ثواب العمل وهتتوزن الصحف اللي مكتوب فيها العمل واحنا نفسنا هنتوزن زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن مسعود قال حينما ضحك بعض الصحابة على دقة سقال بن مسعود قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد يجي بقى يوم التروية يوم 8 ذي الحجة الناس طالعه بذنوب قد الجبال ويمكن أثقل من الجبال والكل يلبي والكل رايح بيقول له يا رب جاي لك بحب جاي لك يا صاحب النعوت والجمال والجلال يا صاحب العظمة والكبرياء جاي لك يا رب جاي لك يا فاطر السماوات والأرض بذنوب قد الجبال وأمل كبير إنك تغفر لي وتلاقي الكون كله بيتفاعل مع الناس اللي بتلبي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ما من ملب يلبي استحضر المعنى ده وابقى شوفه على قناة اقرأ كده في يوم التروية والناس طالعة على منى طالعة من مكة على منى وعمالين بيقول لبيك اللهم لبيك وانت اللي بتحج افتكر المعنى الجميل النبي بيقول لك وانت بتلبي إنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا الكون كله في سيمفونية تلبية عظيمة الكون كله بيلبي معاك يا مسلم حس بالمعنى الجميل دوت بعد كده هتطلعوا في يوم عرفة يوم تسعة يوم عرفة ركن الحج الأكبر والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما توصل يوم عرفة افتكر ازدحام الخلائق يوم القيامة افتكر يوم يوم المحشر افتكر لما كلنا هنقف بين يدي الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تبنو فوق الرؤوس وافتكر ان ربنا سبحانه وتعالى وانت في الحج وانت في يوم عرفة افتكر ان, افتكر إن ربنا في اللحظة ديت يا مسلم بيباهي بكم الملائكة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم بيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا يا سلام ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة أتق بالجملة ملايين بيتعتي رقابها من النار في يوم عرفات ربنا يا رب يرزقنا وإياكم إن احنا نجتمع إن شاء الله في يوم عرفة السنة الجاية إن شاء الله وإنه لا يدنو دنوا يدنو بما يليق بجلاله وكماله إنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء وأفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة للي هناك واللي هنا واللي هناك أكتر طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مع ان ده مش دعاء ده ذكر وثناء لكن الكريم سبحانه وتعالى إن حتى إن لم تدعه فبمجرد أن تثني عليه يكرمك الله عز وجل سبحانه وتعالى وما رؤيا الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة من كثرة ما يرى من الرحمات والمغفرة والعتق الذي ينزل من عند رب الأرض والسماوات على أهل هذا المحشر بفضل الله سبحانه وتعالى ويوم ما تيجي توصل بقى ان انت ترمي الجمرات وانت بترميها افتكر كمال الانقياد لامر الله سبحانه وتعالى والتشبه بخليل الرحمن الذي عرض له ابليس في نفس المكان فامر ان يرميه بتلك الجمرات والحج كله امتثال لامر الله سبحانه وتعالى احنا بنطوف حوالين حجر بنطوف حوالين الكعبة وهي حجر وبنسعى بين حجر وحجر بين الصفا والمروة وبنقف على حجر اللي هو عرفة وبنرمي حجر بحجر بنرمي الجمرات بالأحجار لكن في النهاية بنعمل كل ده ليه حتى وإن لم يقبله عقل بنعمله امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنكمل بعد الفاصل في دقيقتين بسرعة كده آخر نفحات وآخر روحانيات الحج ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك قالوا نزور بيت الرسول قالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي منتظرين إيميلاتكم ومنتظرين اتصالاتكم إن شاء الله في هذا الفاصل لكن نكمل آخر نقطتين في روحانات الحج على في ذبح الهدي وانت رايح تذبح الهدي بتاعك أو يعني إذا كنت هتدفع لمكان يعني زي ما بيحصل في الحج إنه بيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى و وبعدين حس بقى ان قصة الذبح دي هي قصة الفداء والتضحية حضراتكم عارفين القصة بتاعت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ومش محتاجين نقولها كلكم عارفينها قصة التسليم والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والإذعان والانقياد ربنا يأمره بذبح ابنه خلاص وإن رؤية فرؤية الأنبياء وحي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن وإن أنت بتنقاد وبتتبع وبتذعن لأمر الله سبحانه وتعالى بعد كده رمي الجمرات والحلق والطواف استحضر وانت بتحلق قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي بالرحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم رحم الله المحلقين اللي يحلقوا راسهم خالص فطبعا ده بالنسبة للرجال الرجال النساء بياخدوا يا دوب يعني قدر أنملة فقال رحم الله المحلقين فالصحابة قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين في المرة الثالثة قال والمقصرين قال والمقصرين يبقى ثلاث رحمات للمحلقين ورحمة للمقصرين واوعى اخويا وحبيبي اوعى حد يجي يقول لك ناخد من هنا شعرايه ومن هنا شعرايه ومن هنا شعرايه وكده خلاص حلقت لا لازم تاخد من من شعرك كله طب لو ما فيش شعر خالص تاخد من اللي موجود يعني المهم ايه اللي لازم يكون ايه تعميم الحلق او التقصير من الشعر كله بعد كده طواف الوداع عايزك تقول حاجه وعايزك تقولي حاجه في طواف الوداع بالذات قولوا الكلمه الحلوه ديت وان كانت مش مقصوره عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن اثرت عن بعض السلف قولوا اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت كان أحد السلف حج 30 سنة وفي كل سنة كان بيقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت بيقول فكنت كل سنة ربنا بيكرمني بالحج بيقول في السنة رقم 30 الحجة رقم 30 قال استحييت من ربي يعني سألت ربي حتى استحييت 30 مرة حجيت فكسفت وما رضيتش أقول المرة ديت فرجع من الحج دوت مات بعدها ب 10 أيام سبحان الله بعد كده زيارة مسجد الرسول سواء زرته قبل الحج أو هتزوره بعد الحج لكن هي الحقيقة ملاش علاقة بالحج لحسن حد يحسب إن إن اللي يحج وما يزورش مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالحجة غير مقبولة لا حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي من باب الوفاء لحبيبنا صلى الله عليه وسلم نحن نروح نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ده من باب الوفاء للنبي ومن باب الحنين للقاء النبي عليه السلام كما حن الجزع الجزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن إذا حدث بحديث الجزع كان يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه واوعى تنسى يا ريت يا ريت الحلقه دي بالذات نوزعها على الناس في اليومين دولت ونوضح لهم الاجر الكبير للاجتهاد في العشر الاول من ذي الحجه واللي بيحج هناك يعيش معانا روحانيات الحج ولما يجي العيد لان احنا مش هنلتقي الا بعد العيد لما ننساش ان العيد ده اجمل يوم في العيد ان احنا نتزاور ونتواصل ونكرم اليتامى ونكرم الفقراء وكان بعض السلف كان يجي بعد صلاه العيد مباشره يزور يتيم أو مريض أو مسكين ويكرمهم ويدخل عليهم الفرحة ثم يذهب إلى أولادي إخواني وأحبابي محتاجين نعيش المعنى دوت ونتذكر قول ابن عمر بن عبد العزيز حينما سأله فقال له يا أبتاه إنما العيد لمن أطاع الله احنا في استقبال تليفوناتكم أستاذ خليل من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام الشيخ محمود شيخ خالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الله يجزاكم خير والله نحن نعيش معك الآن أيام الحج والله كلنا حسرة لأن الإنسان لم يذهب من بعد الله يبارك فيك لكن ما ما نسأله هو أن يأجرنا الله آمين يا رب حتى ونحن بعيدون عن إخواننا الحجاج آمين يا رب العالمين والله يا أنا- شيخ تفضل شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي فلو نويت إن أنت تقول إن أنت كنت عايز عايز تحج السنة دي وبذلت جهدك ولم يتيسر يكتب لك إن شاء الله ربنا يتقبل يا رب العالمين جزاك جزاك الله عنك.
الله يبارك فيك يا أستاذ خليل ربنا يحفظ حضرتك وأخلص الله عملكم وسلامنا وتفضل.
لإخواننا وحبايبنا من أهل الجزائر ربنا يحفظكم وبنحبكم في الله طيب معانا إيميلات برضو جايلنا الأستاذ سالم من اليمن بيقول يا شيخ أريد أن أصلي الفجر لكن المسجد يقنطون فيه كل يوم من بعد الركعة الثانية فهل هي حقا بدعة الحقيقة اللي ورد عن النبي عليه السلام أنه آه، كان لا يقنط إلا عند النوازل هذا ما ورد واقرأ في الموضوع ده كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم فيه تفصيل جميل جدا جدا فكان النبي لا يقنط إلا عند النوازل وإذا قنط النبي كان يقنط في الصلوات الخمس ولا يخص صلاة الفجر بقنوط لكن عموما منعا للفتن إذا دخلت قدرا لقيت إمام بيقنط في صلاة الفجر لا تنصرف عن الصلاة كمل صلاتك وبعد ذلك إيه يعني إيه وضح له بأسلوب مهذب كده جميل إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا عند النوازل وفي الصلوات الخمس آه، الحاجة الثانية أو الإيميل الثاني الأخت وفاء الأحمدي هل يقبل الذكر مع غفلة القلب مع غفلة القلب نعم يقبل الذكر مع غفلة القلب لكن تمام الأجر في الذكر حينما يتوافق اللسان مع القلب يعني لو واحد قاعد وسرحان في موضوع وعمال يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهو غفلان في موضوع وبيفكر في مشكله معينه او في حاجه معينه هل يقبل الذكر طبعا يقبل الذكر لانه خرج من لسانه لكن اعظم الذكر في هذا الوقت حينما يتوافق القلب واللسان بمعنى انه وهو بيقول سبحان الله حاسس بمعنى هو بيقول الحمد لله حاسس بمعناها الاستاذ جمال من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا والله يا شيخ أحبك في الله حبا كثيرا كثيرا الله يعلم أحبك الذي أحببتني فيه ربنا والله يخليك أتمنى هذه المكالمة بفارق بفارق الصبر والله يا شيخ الحمد لله والله أحمد ربي أتكلم معك والله ربنا أنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك شرف لينا يا أستاذ جمال والله والله شرف لي أنا والله شرف لي أنا ربنا يبارك فيك ويحفظك آه، شيخ والله حصص حصصك والله ما شاء الله الله يبارك فيك آه، يا كل زلمة.
مواضيعك آه، قاطع هذه الح- آه، حصصك تاع اقرا آه، قاطع هذه المنتجات ما شاء الله آه، حصص في بيت الرسول ما شاء الله والله ربي يبارك فيك إن شاء الله يبارك فيك ربنا يحفظك ويحفظ اخواننا في الجزائر الحقيقه يعني النهارده الاتصالات النهارده انا عايز اقول استاذ شريف انتوا فاتحين خط الجزائر بس يعني حاجه جميله والله- ربنا يبارك فيك والله ربي يعلم والله شرف لي يعني قبل آه، تكلمت معك اليوم الله يبارك فيك يا استاذ جمال وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونلتقي بجد انا فعلا مشتاق للقاء اخواني وحبايبي في الجزائر ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله قريب ان شاء الله لاختي سعاد من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا فضيلة الشيخ أهلا أنا بحضرتك.
سعيدة جدا إن أنا بكلم حضرتك والله ربنا يحفظك ويسعد قلبك سعيد- بلقاء النبي ان سعيد شاء الله دعواتك بس لينا والنبي إن إحنا لا نطلع إله.
وأنا نفسي أطلع بس آه، هي عملية بس فلوس وكده ربنا لكن، يكرمك ويرزقك يا آه، رب هنعمل إيه بس أنا أختي من دلوقتي في ال- في الحج وبدعي لها وبلاها ربنا يرجعك يا سهير يا حاجة سهير ما شاء الله.
لبيتك ويكون آه، كل أولادك بخير ما شاء الله.
واخواتك كلهم بيسلموا عليكي وكل اقاربك وكل اللي هم شايفينك دلوقتي الله يبارك بيدعولك فيك بانك حاج.
ترجعي وباذن الله بعد الرحله الجميله دي وعقبالنا يا رب ربنا يكرمك حاج سعاد ان شاء الله السنه الجايه تكون هناك ان شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله.
ويأجرك ان والنبي شاء الله فضيلة الشيخ تدعي لها الله يخليك حاضر عينيا اقول لا اله الا الله ربنا يبارك فيك ربنا يرجعها سالمه هي وكل حجاج بيت الله الحرام وربنا يحفظهم من كل سوء يا رب العالمين ويرجعوا كلهم ان شاء الله مغفور لهم كل ذنب يا رب ويكونوا من اهل الجنه وربنا يكتب لهم الجنه وعلى فكره من الذكاء ان احنا ندعي لهم ان ربنا يغفر لهم ذنوبهم ويكتبهم من اهل الجنه لان في ملك موكل بظهر الغيب يقول امين ولك بمثل فلما نقول يا رب يكتب لهم الجنة يا رب يغفر لهم ذنوبهم فيتكتب لنا احنا كمان ان امين ولك بمثل ان احنا يتغفر لنا ذنوبنا وان احنا نكون من اهل الجنة آه، الأخت سارة من المغرب بتقول أستحلفك بالله أن تدعو لي بالذرية الصالحة أسأل الله عز وجل أن يرزقك وأن يرزق كل أخت فاضلة بالذرية الصالحة رب العالمين آه، الأخت علياء بتقول توفيت والدتي في وقفة عرفة من سنتين وكانت أجرت عملية تغيير صمام بالقلب وتوفيت بعد ثلاث أسابيع من العملية ولم تكن جراحتها التأمت فهل هي ماتت يعني نحسبها شهيدة إن شاء الله نحسبها شهيدة إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا وربنا يا رب العالمين يجمعك بها في الفردوس الأعلى الأخت فاطمة بتقول هل علم زوجي وأولادي بقيامي لليل يحبط لا؟ لا طبعا لا يحبط العمل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فلو كان إيقاظ امرأته يحبط عمله ما كانش إيقاظها ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فلو كان إيقاظها لزوجها وعلم زوجها بقيامها لليل يحبط عملها ما كانش قال لنا النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم الأخ حمزة آه، بيقول بالنسبة لإفطار الحامل اللي أفطرت في رمضان اللي فات هل يجب عليها القضاء أو الإطعام أو الاثنين معا؟ لا بالنسبة لخمسة واحفظوا مني الحاجة دي يا جماعة الشيخ الكبير المسن الكبير أوي اللي عنده 70-80 سنة والمرأة المسنة اللي برضه كبيرة في السن والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه والحامل والمرضع الخمسة دولت لو حصل لهم ان هم افطروا في رمضان يطعموا ولا يقضوا واضح كده وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وده رأي ابن عباس رضي الله عنهما يعني وعلى الذين لا يطيقونهم زي قول المولى عز وجل لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة طيب الأخت كريمة بتقول أقوم الليل لكن لا أشعر بالخشوع فما العمل وهل يجوز أن أقرأ من المصحف نبدأ الإجابة من آخرها هل يجوز أن نقرأ في قيام الليل من المصحف نعم يجوز أن نقرأ في النوافل بالمصحف أما حتة إن أنا لا أشعر بالخشوع فنذكرها بحاجتين الحاجة الأولية قول المولى عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا المسألة أختي الفاضلة محتاجة مجاهدة وكما قال ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة كابدت قيام الليل عشرين سنة ثم تلذذت به عشرين أخرى فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يبقى إذن المسألة محتاجة مكابدة ومجاهدة بفضل الله سبحانه وتعالى الأخت مريم بتقول هل عندما تكون المرأة حائضا يجوز لها الذكر ان هي تذكر ربنا سبحانه وتعالى نعم يجوز لها ان هي تذكر ربنا بل يستحب لها أن تذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى لا تغفل عن الذكر يبقى المرأة حينما يكون عندها الدورة أو العادة أو البريوت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وفوق ده كله كمان لها أن تقرأ القرآن ولكن دون أن تمس المصحف تقرأه بحائل تلبس جوانتي أي تمسك منديل قطعة قماشة تقلب صفحات المصحف ولها أن تقرأ في القرآن وأن تذكر المولى عز وجل خلافا لبعض من قال أن الحائض لا تقرب لا تقرب القرآن لا تقرأ القرآن إن شاء الله لكن بحائل الأخت دينا عباس بتقول متى يبدأ وينتهي الثلث الأخير من الليل احسبي أختي الفاضلة صلاة العشاء بتخلص الساعة كام في حدود الساعة 7 مثلا والفجر بي بيؤذن ليه الساعة كام في حدود الساعة خمسة إلا ربع شوف احسبي بقى من سبعة لخمسة إلا ربع كم ساعة واقسميها تلات تتلات تعرفي في النهاية التلت الأخير من الليل بيبدأ الساعة كام بالظبط وينتهي الساعة كام بالظبط آه الأخت سعاد من الجزائر بتقول أنا أحب الله طيب معنا تليفون السلام عليكم أستاذ مديم من غزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك حضرتك الشيخ؟
يا اهلا وسهلا ومرحب بحضرتك وسلامي لاهل غزه.
الله يحييك، والله انا سعيد جدا بالتحدث معك.
الله يبارك فيك يا استاذ مدين ربنا يحفظك ويعزك يا رب.
الله يحييك الله يبارك فيك، بهنئ الامه الاسلاميه بمناسبه الايام الحلوه.
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب.
وحابين نشوفك عندنا هنا في غزه هيك دعواتك عم الشيخ.
ده انا على عيني والله، يعني لو نقدر نجي لكم والله على عيني وعلى راسي يعني ربنا يبارك فيكم.
والله كل الاعلام بيسلموا عليه كل الشعب يعني.
وسلامي لكل احبابنا والك... وهم اكيد سامعيننا دلوقتي يعني سلامنا لاخواننا وحبايبنا في فلسطين وفي غزه وبنقول لهم بنحبكم في الله وانتوا اهلنا وناسنا و... وعزنا وشرفنا واهلنا وناسنا والله ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وياكم على الخير دايما يا رب العالمين. آه... الاخت زينب من مصر حاضر السلام عليكم.
وعليكم السلام الو.
السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم مع حضرتك يا اخت الو زينب.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الله يعز حضرتك يا رب.
اهلا وسهلا بحضرتك انا كنت بس عايزه اسال لو حد متوفي يجوز ليه الحجه؟
آه، حد يحج عنه؟
اه يعني ايه آه، آه، نعم.
الحجه عنه؟
اه نعم اخت زينب بقول لحضرتك حاجه صغيره خالص آه.
ال- ال- المتوفى لو حد هيحج عنه وعلى فكره مش لازم يكون ابنه آه.
يعني انا رايت منظر عجيب جدا جدا في الحج سنه اظن آه، اظن سنه آه، آه، مش فاكر كانت 1000 يعني كان المهم يعني كان في سنه 92 ميلاديه فشفت هناك منظر عجيب قوي لقيت اتنين جايين من روسيا بيحجوا فب يعني بدردش معاهم بيتكلموا عربي مكسر كده فبقول لهم انتوا جايين تحجوا اول مره تحجوا قالوا لا احنا حجينا عن نفسنا قبل كده مرتين طب جايين تحجوا السنه دي عن حد يعني قالوا اه فواحد منهم قال لي انا لما قرات في سيره الامام ابن حزم عرفت انه ما حجش فجاي احج عنه قلت سبحان الله ما جاتش من المسلمين العرب والتاني قال انا جاي احج عن الشيخ سيد قطب او الاستاذ سيد قطب رحمه الله رحمه واسعه سبحان الله فيجوز لاي مسلم وهذا بمثابه الدعاء بظهر الغيب بس بشرط ان اللي هيحج عن حد لازم يكون حج عن نفسه حج عن نفسه الاول ثم يحج عن آه، الاخر الاخت هاله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيخ السلام عليكم اهلا وحضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه كنت عايزة أسأل حضرتك آه على حاجة في الطواف نعم آه عشان آه، في يعني بنعاني من أمراض في القولون وبيبقى في آه، غازات وحاجات ممكن دي تنقض الوضوء نعم فعايزة أعرف إيه صحية الطواف بقى ساعتها لأن صعب إن إحنا نطلع نتوضى ونرجع تاني ونتوضى ونرجع تاني نعم مم.
طيب حاضر اختي هلا عينيا حاضر بالنسبة للطواف يا جماعة طبعا الطواف بيشترط فيه الوضوء عكس السعي بين الصفا والمروة يستحب له الوضوء ولكن لا يشترط واضح فهنا بعض ال- الفقهاء لما تكلموا في هذه المسألة بعضهم قال طبعا يشترط الوضوء فلازم نكون متوضين طيب حصل نقد للوضوء في أثناء الطواف فقال الأصل أنه يروح يتوضأ ويرجع تاني أصل يروح يتوضأ ويرجع تاني وبعض الفقهاء وأنا بقول بعض بقول الرأيين وأنا لن أرجح رأيي لكن بقول الرأيين وبعضهم قال عند اشتداد عند شدة الزحام والواحد يكون عنده عذر من أصحاب الأعذار عنده سلس ريح بول أو غير ذلك ويتعذر عليه أن يروح يتوضى ويرجع تاني عقبال ما يروح ويرجع خصوصا لو كان سنه كبير فلن يستطيع فبعضهم أباح في هذه المسألة أن هو يكمل طوافه والطواف صحيح فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين لأختي منال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ربنا يعز حضرتك يا رب بارك الله فيك الله يبارك في حضرتك انا يا عز.
عايزة اسأل حضرتك اتفضل.
اخويا كان عامل عملية في ظهره ربنا يشفيه ويعافيه يا رب الله يخليك فهو قال ان هو حي بعد ما ربنا يكرمه ان شاء الله حي ين- ينذري لله يعني يذبح حاجة لله نعم فهو ان شاء الله على العيد باذن الله بيذبح نعم فهو قال اذبح اتنين يعني آه.
علشان خاطر النذر دوت والأضحية.
ينفع مع العيد آه يا يا يذبح الاثنين آه، هاي- والاهل مثلا ممكن اخته انا بتاع ناكله منه او لا طيب حاضر هقول لحضرتك حاجة يا أخت منال آه، بالنسبة للأصل في النذر أصل فيه إن هو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل أحيانا لدرجة ال- يعني أكتر من المكروه يعني لأن المشكلة في إيه؟ النذر اشتراط على الله لو رزقتني بكذا هعمل كذا لو نجحت بنتي هذبح واعمل لو خليت زوجتي تحمل هعمل كذا فكأنه اشتراط على الله فالأصل هو عدم النذر والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل لكن لو حصل بقى أن أنا نذرت خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه نذر أن يعصي الله فلا يعصيه طيب هو هنا نذر إن هو لو ربنا شفاه إن هو هيذبح ذبيحة لما يجي بقى في العيد وهيذبح هو هيذبح ذبيحتين هو قال هيذبح ذبيحتين فالذبيحتين دولت ما ينفعش ينوي بيهم نذر أضحية لا يخلي ذبيحة واحدة للنذر زي ما قال والذبيحة الثانية للأضحية واضح كده يا جماعة يبقى إذا ذبيحة للنذر وذبيحة للأضحية طيب أختنا آه سعاد من الجزائر بتقول أنا أحب الله لكني لا أستطيع قيام الليل وأوعدك شيخنا أن أدعوك مع الحبيب لبيتي في الجنة ربنا يا رب يكرمك يا رب ويجمعنا مع النبي في الجنة رب العالمين لكن حولي أخت سعاد حولي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حاولي تقاومي يعني نفسك كده و- وتجاهدي نفسك بأن أنت تصلي ولو ركعتين قيام ليل وربنا هيفتح عليك ويكرمك آخر كرم إن شاء الله الأخت ابتسام من سوريا السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله العظيم كل كلمة أنت والله العظيم قلبي عم يبكي من جوا الله يبارك فيك يا أخت ابتسام قلبي والله العظيم إن يعني كل يعني عن لفة الحرمين آه، جبل عرفات والله العظيم يعني كثير كثير متأثرة ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم صالحا ادعي لي أمانة أمانة ادعي لي إني أروح السنة الجاية يا رب يكرمك يا رب ويكرم اخواننا وحبايبنا من اهل سوريا وكل المنام، المس...
شفت المنام نعم وانكسر كان عظم قالوا لي ما بت... ان شاء الله قالوا لي ما بتشوفي لي حتى تصي- تصلي ركعتين صليت ركعتين نعم ما شاء الله وقام قام صلي على سيدنا محمد كل عليه ما الصلاة اقول اللهم صل على سيدنا محمد هو ينكسر الله.
ينكسر لعن ما شاء الله لا تحت ما ربنا- شاء الله اللهم صل على ربنا سيدنا يبارك فيك يا أختي محمد.
ابتسام.
أحكي لك جد اسبوع يعني بدي اقول لك اوصف لك بس امانه امانه يعني ادعي لي حاضر يا اختي ابتسام عينيا حاضر والله ربنا يا رب يجمعك انت وكل حبايبك ان شاء الله السنه الجايه في عرفات وربنا يكرمكم بلذه وعظمه وجمال الحج ان شاء الله وان شاء الله ربنا يجمعني يا رب يا رب ب- بالجمهور اللي شايفنا النهارده اللي لادي بالذات ان شاء الله يا رب يجمعني بيكم في عرفه السنه الجايه واقف و- و- واتكلم معاكم وادردش معاكم وادي درس هناك ونستشعر مع بعض ونأدي المناسك مع بعض وندعي ونبكي مع بعض يا ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير الأخ أبو مالك بيقول هل يشترط النوم ث- ثم الاستيقاظ ليح- ليحتسب قيام الليل؟ آه لا مش شرط يعني ممكن ن- ن- نصلي قبل ما ننام وممكن ننام ونقوم تاني نصلي مفيش مشكلة وهل يجوز قيام الليل بعد الوتر نعم يجوز بعد الوتر لكن الأصل ان الوتر نخليه آخر حاجة لكن لو صليت الوتر بعد العشاء فيجوز ليك ان انت تقوم تصلي صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى صلي زي ما انت عايز ان بعض الناس بتخاف انها لما توتر ما يجوز انها تصلي بعدها لا يجوز نصلي بعد الوتر زي ما احنا عايزين لكن لا نوتر مرتين في ليله واحده لوض- لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله واحده يبقى اذن لاخت ام يوسف السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير وانت بالصحة والسلامة وجميع المسلمين يا رب العالمين والله انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك الله يخليك يا أم يوسف والله ربنا يسترك فعلا ويحفظك انا اسمع صوت حضرتك الله يكرمك يا رب اتمنى ان انت بس تدعي لامي بالشفاء يا رب يشفيها يا رب العالمين اللهم يا آمين رب.
اللهم آمين يا رب ربنا يهديني ويحفظ لي ولادي ربنا يهديك ويحفظ لك أولادك ويبارك لك فيهم يا رب ويتأمن حجة زوجي على خير ان شاء الله آمين يا رب آمين يا رب آمين.
وانا يعني مش عارفه سعيده جدا والله ان انا بسمع صوت حضرتك الله يكرمك وادعي لنا يا أم يوسف ربنا يبارك فيك ادعي لنا والله ادعي ومعايا لنا ابني، معايا محتاجين بكلم حضرتك يوسف حاضر أنا هي حاضر السلام عليكم يا يوسف السلام السلام عليكم حبيبي
ازيك عامل ايه يا شيخ؟
ازيك حبيبي عامل ايه ربنا يبارك فيك انا كويس خد بالك بقى من من امك الطيبه المباركه ديت ويا ريت قبل واول ما تقوم من النوم حبيبي تقبل ايديها كده وتسمع كلامها وتحبها و- وتسمع وكل اللي هي عايزاه تعمله ما دام يعني دي, دي امك حبيبتك بقى فمش هوصيك وعايز اقول لك يا يوسف ان انا عن نفسي بقى كل خير ربنا اكرمني بيه كان بسبب دعوه امي الله يرحمها رحمه واسعه ماشي يا يوسف اتفقنا
طيب خلاص يعني دلوقتي حالا نبدا بال- بالتجربه ممكن تقبل ايديها دلوقتي يا يوسف طيب يلا بسرعة كده سمعني ماشي يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا يوسف وجزاكم الله خير على الاتصال ربنا يبارك فيك يا ام يوسف احفظك يا رب استاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا ازيك يا شيخ الله يعز حضرتك عامل ايه؟
اهلا وسهلا بيك الحمد لله بخير كل سنة وانت طيب وانت بالصحه والسلامه وجميع المسلمين يا رب العالمين نرجو من حضرتك تدعي لنا يا رب يا رب يبارك فيك ويثبتنا وياك يا استاذ محمد ويبارك في عمركم وانا عايز اقول لكم قصه بقى صغيره خالص يعني آه، لما دخل ابن عمر بن عبد العزيز على ابوه وكان عمر بن عبد العزيز يحكم 26 دوله فدخل عليه هو بعد ما الرجاله دخلوا هنوا سيدنا عمر بن عبد العزيز فدخل ابنه مع آه، صبيه صغار كده هنوا آه، عمر بن عبد العزيز فلقى اولاد الرعيه كلهم لابسين لبس جديد وابنه لابس لبس كده قديم قوي فبكى عمر بن عبد العزيز فدخل عليه ابنه وقال له ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرفة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة فتبسم ابنه وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله حبايب المسلمين في كل مكان كل عام خير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال بالله عليكم من بكره صيام لحد يوم عرفه ان شاء الله بالله عليكم من بكره ذكر لله تسبيح تهليل تحميد تكبير بالله عليكم نختم ختمه قران في الست ايام اللي فاضلين عايزين نجتهد الاخت سعاد من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام الاستاذ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو ايوه مع السلام حضرتك عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والله والله فرحانه والله فرحانه انك لسه حبيتك يا شيخ ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي ان شاء الله اتفضلي يا اخت سعاد
يا- بتمنى انك تدعي لبناتي بالنجاح في الدوا- في دراسه في دراستهم ربنا ينجحهم ويبارك لك فيهم ان شاء الله ويطلعوا بنات صالحات و- ويرزقهم بازواج صالحين ويفرح قلبك بولادهم ان شاء الله قولي امين و- وليا عندي ابن عندي ابن صغير امين يا رب العالمين عندي ابن صغير انا عمره اربع سنين بيحب بيحب الصلاه كثير ويحب يروح مع ابوه ويتمنى ي- ما شاء لما يكون امام ما شاء يكون الله. يا رب يكون امام كبير ان شاء الله وخليه يدعي لنا بالله عليكي اخت سعاد خلي ابنك الصغير اللي عنده اربع سنين ده يدعي لنا ان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب ويحفظ اخواننا من اهل الجزائر يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين آه، اخر تليفون ام علي السلام عليكم آه، اهلا وسهلا على السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عايزه أك- اسلم على الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله ان شاء الله ربنا إز- يخليك ازاي حضرتك يا ام علي الحمد لله ربنا يبارك فيك ويحفظك ازيك يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله نور وبركاته الشاشه والله انا عراقيه الله يبارك في حضرتك يا عندي اسئله كتير بس عايزه اشوفك شخصيا ربنا يبارك إيه فيك.
امنيتي بالحياه عايزه تحقق- تحقق- احققها ان شاء الله ربنا يجمعنا بحضرتك ان شاء الله بكل المسلمين ان شاء يعني ما الله اقدرش اشوفك هنا في مصر آه ان شاء الله يا امي خد التليفون بكنترول وتحت امر حضرتك ما انا الكل عندي التليفون بتاعك يا شيخ بس ما بيتجمعش من امبارح عمال اتصل لا ده أنا بس عشان امبارح كان يعني معلش كان في ظروف كده والدرس ربنا يبارك فيك يعني امنيتي في الحياه ربنا يكرمك يا ام علي من انا في الهرم تابعه حلقتك وعايزه اشوفك عندي ربنا مواضيع يحفظك كتير وعايزة أحكيها على الهوا ربنا بصراحة.
يحفظك يا ام علي و- ويبارك فيك يا رب ويفرج اهم اخواننا في العراق يا رب العالمين آه، الحقيقه يعني كانت حلقه النهارده النبي واعظم رحله في العالم هي فعلا اعظم رحله واجمل رحله وربنا يا رب يجمعنا واياكم في الرحله دي بالله عليكم حملوا الحلقات ديت عندكم ووزعوها على بعض وبعتوها لبعض و- وح- وعايزين الناس تحس بالمعنى الايماني والروحانيات الجميله ديت في الحج وربنا يجمعنا واياكم يا رب السنه الجايه ان شاء الله في الحرم ويجمعنا في الحج ويبارك فيكم وندعي لكم وتدعوا لنا وربنا يجمعنا و- واياكم على الخير ويحسن ختامنا واياكم والوقت معاكم بيجري بسرعه ان شاء الله نلتقي بكم بعد العيد وكل عام وانتم بخير ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش